أحبائي المشاهدين في تلفزيون الحياة وأعزائي المشاركين معنا في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بنا بكم في برنامجكم وبرنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم معنا كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أستاذونا يا مرحب أهلا بيكم وأهلا بالمشاهدين الكرام
أحبائي المشاهدين هدفنا هو النظرة الموضوعية إلى المواضيع التي تهم حياة كل منا وأسلوبنا هو الحوار القائم على الحق والدليل والبرهان وتقديم الحقيقة بمحبة كما أمرنا يسوع المسيح ودورك هو أنك تفكر فيما سمعت وتناقشه وتبحثه وتعود إلينا وتحاورنا حوار ونقد بناء من أجل خلاص ومعرفة الحقيقة لنا جميعا آمين آه، قبل ما نبدأ الحلقة آه، هيباركنا قدس أبونا بصلاة يرفعنا فيها عند عرش النعمة اتفضل آمين.
قدس أبونا شكرا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أيها الروح القدوس الإله الحي من الأزل وإلى الأبد أسألك يا رب أن تشرق بنور معرفتك في قلوبنا حتى نستطيع أن نميز بين الحق والباطل الخير والشر النور والظلام قد خطواتنا في طريق النور ومتعنا بالشركة المقدسة معك أسألك يا رب من أجل كل إنسان خلقته في هذا العالم أحببته أيضا إلى المنتهى أسألك أن تعلن لكل إنسان حبك ونعمتك وخلاصك ونور معرفتك يا من قلت أن يشرق نور من ظلمة اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح اسمع لنا واستجب لا لأي شيء صالح فينا لأنك أحببتنا فضلا بل لأجل الحب الإلهي الذي تجلى على الصليب ومع طلبات كل قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجارب أهلاك نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين أيها الأحباء آمين
شكرا قدس أبونا آه، أعزائي المشاهدين آه، كما تعودنا بيكون في اختبار آه، من العابرين وكثير من آه، الأحباء في غرفة البالتوك وعلى تلفزيون الحياة طلبوا أني أعيد آه، اختباري مرة تانية ويشرفني أني دايما آه، أتكلم عن عمل الرب في حياتي فإذا سمحت قدس أبونا وإذا سمحتم بكل جميعا سرور. ده آه، أحب شيء أشارك اختباري مع حضراتكم مرحبا آه، أنا اسمي أحمد محمد من مواليد آه، مصر وأول آه، الولاد لأبويا وأمي آه، اتربيت في أسرة مسلمة ملتزمة باعتدال آه، والدي رجل متدين وإمام المسجد وفي الوقت اللي نشأت فيه كنت دايما بمشي في وراه بتبع خطواته في كل اللي بيعمله يعني كان في العادة في رمضان إننا نختم القرآن الناس بيقولوا لها بتختم القرآن مرة واحدة آم، مع والدي كنا بنختمه خمس مرات وعليه نشأت إني حفظت القرآن وأنا عندي 12 سنة آه، على ما كملت الدراسة كنت حافظ جزء كبير أيضا من الأحاديث أها.
آه، وخصوصا ال- الصحيح منها يعني الأربعين القدسية وما إلى ذلك كل دوت كان محفوظ مم.
آه، بعد كده آه، دخلت آه، لل- الدراسة ورحت في دراسة حرة لكلية الدعوة في المنطقة اللي أنا فيها لأني حبيت إني أكون داعية إسلامي عشان أتبع طريق والدي وعشان الباقي في حياتك في أحمد جدات
آه، الداعية حياتك الإسلامي.
حياتك الباقية نرجو إن هو يكون قبل المسيح قبل ما يروح عشان آه، أنا بعتقد إن الفترة اللي كان فيها مشلول لازم محبة الله تعاملت وياه امين امين امين آه، ونسأل رب إن هو يكون لمسه عارف بعطفه طريقه.
آمين آمين فبالطريقة دي ابتديت أدرس أكتر في, ال- في الإسلام وابتديت قلبي يبقى مليان حرارة عشان أجيب للناس من الضلال وخصوصا المسيحيين من المسيحيين عشان أجيبهم تاني للإسلام لأن حسب ما كنا بنقول الواحد مش بي مش بيرتد عن الإسلام لا ده بيرد للإسلام فهو ده اللي كنا بنقوله زمان آه، في الفترة ديت آه، دخلت ال- ال- الجيش واشتغلت في منصبي في الجيش كان في موقع حساس آه، واتعرفت فيه على حاجات كتير أمنية نتيجة موقعي دوت ولما وصلت آه، بعد فترة الجيش جات لي الفرصة إني أسافر بره مصر آه، وبأسلوب عجيب الرب اتعامل معايا إن المفروض ما كانش حتى يطلع لي باسبور لكن لقيت الظروف كلها متاحة وربنا بي- بيسهل كل حاجة إني طلعت بره مصر من حتى ما حدش سألني أنت رايح فين ولما طلعت بره مصر قابلت مجموعة من الناس آه، كانوا بيسألوا على اتجاهات لأنهم كانوا تايهين فرحت آه، أقول لهم فعرفوا من اللجنة بتاعتي إني مصري مش بس بتكلم عربي لا عرفوا إني مصري فبدأوا يكلموني بالعربي وعزموني على الغداء دولة أجانب يعني؟
آه، دول اصلا آه، اجانب عايشين عايشين في البلد ديت آه.
بس من اصل عربي برضه من أصل عربي من يعني.
أصل عربي.
مم.
فلما رحت لما كلمتهم عزموني على الغداء ورحت معاهم وابتدينا نتكلم مع بعض فعرفوا من كلامي اني بحب القرايه وده شيء آه، طبيعي لاني نشأت على الق- القراءه مم.
ولما قلت لهم كده واحد منهم اداني كتاب بالانجليزيه اسمه Mere Christianity مؤلفه سي اس لويس طبعا الانجليزي بتاعي ما كانش كويس قوي للدرجه دي اني اقرا كتاب سي اس لويس بس جبت ديكشنري والقاموس وسالت ناس من اللي اعرفهم في البلد اللي كنت فيها عن الحاجات الصعبه وبداوا يوضحها لي بعد ما فهمت ايه اللي حصل في الكت- اللي مكتوب في الكتاب غضبت جدا من الشرك والكفر اللي هم مدينهولي عشان اقراه فقطعت الكتاب تقطيع وحطيته في ظرف والكارت اللي كانوا حاطينه في الكتاب اخدت منه العنوان وبعت لهم الكتاب متقطع ومعاه كميه شتايم لا حصر لها بعد شويه الناس دول بيتصلوا مني بأبية وبيعايزين يتكلموا معايا وهم فرحانين ان انا قريت الكتاب مش مشكله عندهم ان انا قطعته مش مشكله ان انا شتمتهم بس مبسوطين ان انا قريت الكتاب وعشان خلفيتي الامنيه اول حاجه سالتهم انتوا جبتوا رقم تليفوني منين فقالوا لي على النظام ازاي بيجيبوا ارقام التليفونات من العنوان والاسم وابتدينا نتكلم وابتدوا يسالوني عن الاسلام وابتديت ارد عليهم اسئلتهم كانت بسيطه جدا اي واحد بس بي بيمارس ال- ال- العقيده بيقدر يرد عليها ولما ابتدت الاسئله تزيد وال- والاسئله تبقى اعمق ومحتاج مراجع طبعا مراجع مش موجوده معايا فابتديت اعمل حاجه لكل المسلمين بيعملوها ابتديت الف لهم اجابه واروح كاتب الاجابه على الهامش على جنب عشان لما يسالوني السؤال مره تانية اديهم نفس الاجابه يعني تعمل لها مرجع من عندك يعني اكيد أي طبعا حاجة اكيد طبعا المهم ان الاسلام يطلع شكله حلو مم.
ولما أف- ابتديت انا اسالهم اسئله فوجئت وطعنت في قرارة نفسي ان هم لقيتهم بيقولوا لي ما نعرفش لو ما كانوش يعرفوا الاجابه آم، ندور على الاجابه مع بعض فصدمت المفروض ان انا اكون الانسان المؤمن والصادق اللي يكون عنده الامانه العلميه ان يقول ما اعرفش آه، حتى ال- ال- المقوله بتقول من قال لا اعرف فقد افتى آه، فابتديت ابص للناس دول بنظره تانية اولا موريني م- موريني محبه عمري ما شفتها قبل كده وبدون سبب ولغير غرض بالعكس ده انا كنت فعلا مش كويس معاهم في كلامي وكنت دايما بسخر منهم وبعدين لما رحت عزموني عشان اروح ازورهم في البلد اللي هم فيها ورحت وما اتكلموش معايا في اي حاجه غير بس وروني كرم ضيافه غير غير عادي وبعد كده ابتدينا نكمل الحوار والكلام آه، وابتديت طبعا اني اقول انا اللي ههد المسيحيه بايدي وابتديت اشتري كتاب مقدس استرخصت كنت زمان بقول عليه بس انجيل استرخصت واحد عشان طبعا دي استثمار غير مجدي وابتديت اقراه طبعا في سفر التكوين قعدت طبعا ب- بالعبقريه بتاعتي اطلع كل الاخطاء اللي في سفر التكوين وازاي ان ال- ال- الاصحاح الاول يختلف عن الاصحاح الثاني والثالث والترتيب في الخليقه وما الى ذلك ال- الاخطاء ال- الم- الظاهريه يعني الاخطاء لغير الظاهريه العارفين.
لل- لل- للاسف ب... ب... ب... ب... برعونه كنت بفكر بالطريقه دي وفي عقلي اني انا اللي ههد المسيحيه ب... بايدي وابتديت اتناقش مع الناس دول في الفتره ديت آه، ابتديت اشتغل شغلانه زياده عشان اعمل فلوس اكتر وانا راجع و آه، ربنا اداني نعمه في عينين صاحب الشغل اني ابتديت اترقى في الشغل اني حتى بقيت آه، رئيس الناس اللي جابوا لي الشغله فبداوا يتضايقوا وبداوا يزعلوا وبداوا يتكلموا عليا وبداوا يشتموا مش بس من ورا ظهري لا في وشي وفي دي مر- مجموعه بقى تانية غير الجماعه اللي مجموعه تانية مجموعه من بيكلموك عن المسلمين المسيح مجموعه من مسلمين تانيين المسلمين آه، نشأنا مع بعض تقريبا اه كانوا اصدقاء يا.
مم.
ولما واجهتهم آه، فقلت لواحد فيهم اللي هو كان شتم على ابويا وامي انا قبل ما بسيب المخروبه ديت بتكلم على البلد اللي انا كنت فيها آه.
انا هقتلك قبل ما امشي مم.
وسبت الشغل ومشيت كان ساعتها في بره عاصفة ثلجية كان في 17 بوصة من التلج على الأرض وريح باردة شديدة وأنا طالع سبت البالطو بتاعي جوه في الشغل وماشي بقميص نسيته وبنطلون يعني.
مش نسيته من الغضب ومشيت مم.
آه، رجلي بدأت تتلج وم- مناخيري بدأت تسيل آه، آه، وداني بدأت توجعني عيني بتدمع وبس دماغي ان العند وصل ان انا مش راجع اخد ال- البالطو دوت وهفضل ماشي مم.
بعد شوية جاء عربية نص نقل سودة وقفت وفي واحد ضخم جوه العربية ديت بيقول لي اركب فأنا بدون تفكير ركبت في العربية بعد شوية الراجل ده بيخبط على كتفي بيقول لي أهو بيتك أهو فأنا شكرته ونزلت وحبيت أعرض عليه فلوس قال لي لا لا دي بيني وبين المسيح فقلت له آه، شكرا قال لي اسمع المسيح بيحبك وانا بكل تهكم وسخريه بقول له وانا بحبه كمان وبعدين اكتشفت طبعا اني سايب المفاتيح في البلطو فمش عايز ابان غبي قدام الراجل فلقيته برضه بيقول لي افتح ما تخافش فقلت له يعني ازاي اخاف ليه دي قال- دي الشقه بتاعتي انا اللي جايبها ب- بفلوسي انا اللي دافعها حقها يعني فالمهم عشان ما بانش غبي قدامه ابتديت احرك بايدي الباب الباب اتفتح الحته اللي انا اشتغلت فيها في مصر لما اقول ان الباب ده مقفول يبقى مقفول ما فيهاش كلام الباب اتفتح في ايدي اتضيرت عشان اشكر الراجل مره تانية كالعاده لا لقيت عربيه ولا لقيت اثر عجل على ال- على الارض ولا لقيت الاخاديد اللي العجل هيعملها في التلج العالي دوت ولا سمعت صوت العربيه اصلا ودي عربيه كبيره طلعت على اول الشارع لقيت ان الشارع فاضي يكاد يكون مغلق فطبعا خفت ودخلت جوه الشقه وقفلت ورايا خصوصا لما افتكرت انه انا ما قلتلهوش انا ساكن فين
يعني معجزه حصلت هنا آه، انا ما اعرفش هي ايه معجزه انا ما اعرفش هي ايه بس قع- قعدت في ال- في الشقه خايف ومش عارف اعمل ايه وعمال افكر ان انا اتلوثت واتجنيت وما بقتش وبشوف حاجات ما بتحصلش و اصحابي اللي هم المسيحيين اتصلوا بيا عشان يطمنوا عليا لانهم عرفوا اني سبت الشغل وبيسالوني فقلت لهم سبت الشغل خلاص مش مشكله وابتديت ابتدي اقرا اكتر عشان المناقشات اللي بتدور بينا ولما آه، بنتقابل فلاقوني ان انا مش مركز معاهم في الكلام انا دايما كنت آه، دايما آه، صعب معاهم في الكلام آه، برد عليهم بالحجه والبرهان ولو والحجه والبرهان ده انا ممكن اكون بعمله نفسي آه، بعد كده في صوت برق في دماغي روح صالح صاحبك اللي هو انا وعدته ان اقتله أها.
وفضل الصوت ده معايا عدة شهور وأنا عمال آه، أتلافاه ولما رحت وز- و- فاض بيا لقيت نفسي بتكلم بقول أنا خلاص رايح ورحت واستنيت صاحبي ده شافني وهو جاي من الشغل بالليل افتكر إن أنا جاي أنفذ اللي أنا قلت عليه فجري جريت وراه وحضنته وقلت له أنا آسف سامحني روحت البيت نمت زي ما كنتش نمت قبل كده صحيت بحاول أقرأ بحاول اقرا في القران مش عارف اقرا اي حاجه آه، ابتديت أنا ال- ال- الاول نسيت اقول ان انا لما كنت بنقرا في القران ابتديت اشوف تخلفات غريبه جدا اول مره كنت اشوفها في حياتي وبعدين لما احاول افتح القران تاني عشان اصلي مش عارف آه، حبيت بس اعمل اي حاجه مش عارف قاعد على سجاده الصلاه مش عارف اعمل حاجه وكل ما افتح بقي عشان اتكلم الاقي نفسي واقول ربي ومخلصي يسوع المسيح ربي ومخلصي يسوع المسيح فاتصلت باصحابي وجم لو كانوا عربيه اسعاف ما كانوش جم بالسرعه دي وما استنوش ان افتح الباب كسروا الباب ودخلوا كسر عشان يتاكدوا ان الموضوع لان شخصيتي معاهم ان مش ممكن انا اتصل بيهم واقول لهم I need you now ان انا محتاجكم دلوقتي فاول ما جم كسروا الباب ودخلوا وفي ايه فقلت لهم على اللي حصل وقلت لهم على موضوع العربيه وقلت لهم على الايات اللي لقيت نفسي كنت بقولها من غير ما اعرف زي مثلا الايه بتاعت آه، آه، سفر الرؤيا 23 آه، ها انا ذا اقف على الباب واقرع آه، ومره واحده لقيتهم بيحضنوني بيقولوا ال- ال- اليوم خلصت وانا مش فاهم يعني ايه خلصت فبداوا ياخدوني من البدايه ويكلموني عن المسيح ورساله الخلاص ومن يوم 1 7 97 قابلت المسيح مخلص بارك اسمك.
واله لحياتي امين الله يثبتك وينميك آه، شكرا لله الذي يتعامل مع كل انسان بطريقه خاصه فهذه مره اخرى بنشوف طريقه متميزه للتعامل بتاع المسيح مع النفوس آه، حتى برؤيه علانيه وواضحه ومعجزه والحقيقه المسيح مش لازم عزيزي المشاهد او المستمع ان يكون الطريقه دي نفسها هي اللي لازم ربنا يتعامل معاك بيها لا الله له طرق مختلفة وإذا احنا بنشوف اختبارات متعددة ممكن يأتي الله عن طريق التفكير والعقل والمنطق وممكن يأتي عن طريق رؤية آه، لله أساليب متعددة لكن في النهاية الله بيعلن نفسه لكل إنسان إن كان مستعد أن يقبل نعم.
المسيح فهل أنت مستعد عزيزي المشاهد أو المستمع أنك أنت تقبل المسيح وعلى الباب يقرع زي ما قال آه، الأخ أحمد آه، إن سمعت صوته فتحت الباب الآن بصرف النظر أنت مسيحي مسلم درزي ملحد الله مستعد أن يدخل قلبك الآن لو قلت له أمين تفضل وحل في الآن يا رب أنا بقبلك الله معك امين شكرا شكرا أتسبون أحباء المشاهدين آه، سنستكمل الحلقة الآن آه، وهنبتدي نكمل بقية الحلقة من امبارح المرة الماضية المرة الماضية كنا بنتكلم عن الروح وتابع الحلقة النهاردة هيكمل الموضوع عن الروح مع جناب القوم زكريا بطرس اتفضل أتسبون شكرا جزيلا عزيزي الفاضل آه، مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين والمستمعين اتكلمنا في الحلقة الماضية وما قبلها عن الروح الروح في المسيحية ولقينا أن الروح في المسيحية في روح الله الخالق وفي روح الملائكة مخلوقة وروح البشر مخلوقة وروح الشيطان لم يخلق الله الشيطان الله خلق ملائكة وكان الشيطان ملاكا ولكن عندما تكبر على الله سقط من منزلته ومن مركزه وصار شيطانا انفصل عن الله هذه انواع الروح اللي لازم الانسان يعرفها واتكلمنا عن الاسلام ان سئل آه، رسول الاسلام ما هو الروح مرتين اتسال مره في وهو في مكه ومره هو في المدينه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وكان الرد ويسالونك عن الروح قل انما الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وكان الناس بتسال محمد في ذاته كانسان في حين الناس بتقول له لو انت اله آه، نبي جاي من عند الله والله ارسلك اسال لنا الله قول لنا هو ايه الروح فيقول لهم آه ربنا بيقول ما اوتيتم من العلم الا قليلا طب ما يفسر لنا الكثيره عشان خاطر يتفهم دي قضيه ومشكله عليها علامات استفهام علامات استفهام عشان الانسان يراجعها النهارده بنكمل نفس موضوع الروح والمراد بيه في الاسلام رغم ان نبي الاسلام لم يعرف ما هو الروح لكن المفسرين اجتهدوا وعبروا عن ما هو المراد بالروح فابن كثير في التفسير بتاعه وهذا هو تفسير جزء من تفسير ابن كثير يا ريت تتسلط عليه العدسه ابن كثير اهوت واضح كده تمام فيبقى اذا ابن كثير يقول آه، ما قاله احد المفسرين ان المراد هو ارواح بني البشر يسالونك عن الروح يبقى ارواح بني البشر ونقل عن ابن عباس ان اليهود قالوا للنبي اخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد ده كان السؤال الروح التي في الجسد كيف تعذب وانما الروح من الله قالوا له رغم ان الروح دي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيئا فلم يجري اليهم جوابا فاتاه جبريل فقال له قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا يبقى هنا ابن كثير نقلا عن بعض المفسرين ان المقصود روح بني ادم يبقى اذا ده فسر روح بني ادم وده بيتفق طبعا مع ايات قرانيه في سوره السجده ايه 9 سوره السجده ايه 9 لما يقول ايه آه ونف... ثم سواه ونفخ فيه من روحه وسورة الحجر آية 29 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذا نفخ فيه من روحه ماشي وذكر أيضا ابن كثير قيل المراد بالروح هنا هو جبريل يبقى بني البشر وجبريل وهذا يتفق أيضا مع الآيات القرآنية في سورة النحل 102 قل نزله روح القدس من ربك روح القدس جبريل ونزل به الروح الأمين يبقى الروح برضه جبريل ده حسب ما بيقصد وإذا أتينا إلى آه الإنترنت موقع الأزهر في الإنترنت بالمناسبة يعني نلاقي بيقول ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته ما أما جبريل فهو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ذكر بعض الملائكة وبرضه ابن كثير قال أن المراد هو ملاك وهنا بقى شوف بقى الحاجات اللي جايه بقى الروح هو ملاك عظيم بقدر المخلوقات كلها قد ملاك واحد قد المخلوقات كلها ونقل عن ابن عباس مصدر مسؤول قوله ويسألونك عن الروح أي الروح الملك روح الملك الملاك وقال الطبراني عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله رسول الله يقول ان لله لله ملكا يعني ملاك لو قيل له التقم السماوات السبع والارضين بلقمه واحده لفعل ملاك بياكل السماء والارض في لقمه واحده وقال ابو جعفر ابن جرير عن علي ابن ابي طالب هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان ولكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها بخلق يخلق, يخلق الله من كل تسبحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة شيء رهيب تعال نحسبها يقول لك سبعين ألف وجه مضروبة في سبعين ألف لسان مضروبة في سبعين ألف لغة تطلع كام احسبها كده ورقة وقلم 343 مليار لغة واللي مش مصدق يروح يعد مش مشكلتنا وقال السهيلي روي عن علي أنه قال لا بل هو ملاك له مئة ألف رأس لكل رأس مئة ألف وجه في كل وجه مئة ألف فم وفي كل فم مئة ألف لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة ونحسبها برضه بالقلم والورقة نكتبها م? مئة ألف رأس مضروبة فيه مئة ألف وجه مضروبة فيه مئة ألف فم مضروبة فيه مئة ألف لسان تطلع بيه مئة مليون مليار لسان واللي مش مصدق يروح يعد آه، سامحوني في ان انا اقول ده مش زي كلام الف ليله وليله مشكله مشكله وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فسرها وقال ذكر العزنوي هو جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام الله هم ملائكة ولا بشر ايدين ورجلين وياكلوا طعام مشكلة المهم دي مدلولات بعض المدلولات لكن تعريف الروح ايه بقى في الاسلام التعريف التعريف يقول ابن كثير في تفسير آية الإسراء 85 على الإنترنت ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها وقرر أن الروح هي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر وقرر أن الروح التي ينفخها الملاك في الجنين هي النفس ياه طب ده راجل متقدم قوي السهيلي ده ده راجل عظيم سؤالي السهيلي بلا وحي محمد كان عنده الوحي محمد يسأل عن الروح يقول انا ما اعرفش وحتى ربنا مش عايز يفسر لكم السهيلي يفسرها تفسير لطيف ويعطي لها ايضا تشبيه لطيف مش مفارقه دي مفارقه كبيره فرقة كبيرة جدا أيوة. ملاحظة أخرى وهي أن المسلمين وعلماءهم ومشايخهم وفقهاءهم يخشون أن يذكروا أن الله روح كما ذكر القرآن صراحة في سورة يوسف آية 87 ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وماذا يقول عن السيد المسيح الذي يذكر القرآن والحديث القدسي أنه روح الله حديث القدسي بيذكر أن المسيح هو روح الله ده الحديث الأحاديث القدسية يا ريت الكاميرا تركز عليها الأحاديث القدسية تمام بتذكر الأحاديث القدسية على أن المسيح هو روح الله والكلام ده في صفحة 326 يقول ائتوا عيسى حديث الشفاعة عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه وكلمة الله وروحه وفي الآية أيضا بيقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أحبائي الإسلام يجهل ما هي الروح وعشان كده بيعيشوا بالجسد وليس بالروح شاهد الآية آه، النساء 171 أي حبيبي آه، المسلمين هنا مش بيشبهوا تلاميذ افسس اللي سالهم بولس عن الروح القدس قال ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس وعشان كده بيعيشوا بالجسد وشهوات الجسد وفجور الجسد يا ريت ربنا ي- يشرق بنوره والروح القدس يعمل في آمين.
القلوب ليقبلوه امين يا رب آمين اعمل بروحك في القلوب لتعرفك هذه النفوس امين
شكرا يا أستاذ بونا نعم.
أعزائي المشاهدين آه، سنأخذ بعض الأسئلة الآن آه، أدمن آه، تفضلي حضرتك المايك وادي الناس ال- الميكروفون للأسئلة ويا ريت تكون الأسئلة في صلب الموضوع وفي نفس ال- النبذة السريعة عشان الوقت اتفضل أدمن اتفضلي شكرا الميكروفون.
جزيلا يا احمد مبسوط قوي ان انا سمعت اختبارك آه، التاني وشكرا يا ابونا على الموضوع الرائع ده والحقيقه جات لنا اسئله كتير يا ريت كمان اي حد عنده سؤال يبعته لنا علشان آم، لما يجي الوقت بتاع الموضوع اللي ابونا بيطرحه لو آه، السؤال مناسب ليه ممكن آه، ان احنا نوزع عليه آه، الدور وياخد المايك يقول سؤاله آه، لوير اتفضل معاك المايك
آه، السائل موجود
آه، لوير اتفضل معاك المايك
طيب آه، مش عارف هو كده في صوت ولا لا آه، الصوت واضح كده في صوت ولا لا طيب آه، انا كنت الحقيقه رافع ايدي يا بونا عشان آه، اسال الاخ احمد لكن آه، آه، لفت نظري كلمه آه، قدسك قلتها انهم نفسي نفسيون لا روح فيهم آه، بس مش فاهم يعني ايه نفسيون لا روح فيهم آه، وفي جزء تاني من السؤال يا بونا هل البراق اللي كان آه، آه، استعمله محمد
آه، الصوت آه، يا ترى سامعني آه، الصوت واضح
شكرا جزيلا يا لوير آه، اتفضل آه، لايف تي في معاك المايك
شكرا ليك آه، لوير وعلى سؤالك آه، اللطيف فعلا آه، ينطبق على المسلمين زي ما قلت انهم هم آه، عايشين بالنفس وليس بالروح والكتاب المقدس قال كده نفسانيون لا روح فيهم تمام يعني ايه نفسانيون لا روح فيهم اولا مش انا اللي قلت نفسانيون لا روح فيهم لكن اللي قال هذا الكلام هو الكتاب المقدس في رساله يهوذا مش الاسخريوطي يهوذا الثاني والنفسانيون يعني الناس اللي بيعيشوا بحسب رغبات النفس وحسب غرائز النفس وحسب شهوات النفس لا روح فيهم روح الله مش مسيطر عليهم مش مهيمن عليهم مش ضابط لهذه الغرائز حتى لا تنحرف عشان كده المسلمين فعلا عايشين بحسب غرائز الجسد دي كل المشكله ليه لان ما فيش الروح القدس اللي يقدر يضبطهم ولما تسال اي واحد مسلم يقول لك ولم نسمع انه يوجد روح قدس زي تلاميذ افسس بالظبط محتاجين ان هم يعرفوا روح الله عشان يهيمن عليهم امين اتفضل السؤال الثاني اتفضل آه، أدمن فتفضلي حضرتك وهاتي لنا السؤال الثاني
شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد و آه، امون جالها سؤال اتفضلي معاكي السؤال معاكي المايك امون
آه، شكرا يا TV 9 واهلا بيك يا بونا واهلا بيك يا احمد الحقيقه فعلا وصلني سؤال بيقول آه، الا يوجد روح الله في كل مكان هل آه، في مكان بيخلو من الله وهل الله يوجد في الانسان وفي كل انسان فمش عارفه ايه رايك آه، راي قدسك يا بونا في الكلام ده اتفضل حلو حلو شكرا جزيلا امون وشكرا لصديقنا اللي بعت هذا السؤال والحقيقه روح الله موجود في كل مكان وموجود في كل انسان طب امال ازاي بقى تقول انه ما هوش في المسلم لا موجود بس في فرق بين روح الله موجود في انسان ومديله الفرصه ان هو يعمل فيه وروح الله موجود في الانسان والانسان مش مديله فرصه يعمل فيه نعم.
اشبهها علشان خاطر آه، المشاهد ياخد باله يعني لو واحد عنده عربيه محترمه جدا نقول مثلا رولز رويس ولا مرسيدس واقفه قدام البيت كويس بعدين ينادي الناس يقول لهم لو سمحتوا تعالوا نزق شويه عشان العربيه تتحرك يقولوا له يا عم مش محتاج ان احنا نزق ده احنا لو زقنا مش هتمشي دي اوتوماتيك ما تمشيش بالزق امال ايه يا عم بس هي فيها قوه جباره لا دي قوه ايه ده قاعده زي الطوبه اهي لا بس انت شغل ال contact وصل هتبص تلاقي تنطلق بسرعه قويه جدا فنسميها ايه بقى بيسموها في الميكانيكا يسموها potential energy يعني طاقة كامنة و kinetic energy يعني طاقة متفاعلة شغالة فالروح موجود potential بس منتظر مننا ان احنا نعمل contact وياه يبتدي يبقى kinetic فكثيرون من البشر لا يدركون هذا روح الله في الداخل يجهلونه ومش قادرين يستفادوا بوجوده في حياتهم هل تقبل روح الله أن يعمل في حياتك لو تقول له النهاردة اعمل يا رب في قلبي حترى عجبا آمين شكرا جزيلا لهذا السؤال شكرا يا أستاذ أدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي حضرتك وبعت لنا السؤال الثاني
حاضر يا احمد والسؤال الثاني مع متهيألي OK طب ندي الدور لابن ابو لهب اتفضل معاك المايك
آه سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح معاك قدس أبونا منورنا وليا سؤال بعد إذن قدسك يا ريت آه تجاوبني عليه آه هل كل الحاجات اللي محمد قال عليها دي كلها هل ما كانش يعرف الحقائق ديت وهو بيقول ان هو نبي هل الكلام ده ما يعرفش عنه اي حاجة شكرا يا قدس ابونا وربنا يخلي قدسك لنا وصلواتك المايك معاك يا ادمن شكرا جزيلا يا ابن ابو لهب أه الحقيقة الثابت والمؤكد ان خد بالك من المنطق اللي انا هقوله ان كل نبي من عند الله مرسل من عند الله يعلم هذه الحقائق ويعلم ما هو الروح ويعلم كل شيء لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله فكل نبي مرسل من عند الله يعرف هذه الحقائق بإعلانات إلهية وإذا وجد إنسان يدعي أنه نبي ويقول أنه لا يعلم يبقى إذا هو مش من عند الله نعم إثبات بسيط لو نبي من عند الله كان يعلم طب والذي لا يعلم هو إثبات بأنه ليس نبي من عند الله وشكرا جزيلا عزيزي لسؤالك شكرا وتسابونا أدمن شكرا ليكي اتفضلي يا ريت تدينا السؤال اللي بعده ويا ريت الإجاز في السؤال
شكرا جزيلا يا أحمد وشكرا يا بونا جوليان اتفضلي معاكي المايك
يا ترى الصوت موجود شكرا سلام المسيح يكون مع الجميع وقبل الأيادي أبونا سؤالي لك أبونا ما معنى أن المسيح هو روح الله شكرا يا أدمن والمايك معك
شكرا جزيلا ليليان معنى أن المسيح هو روح الله أي روح الله تجسد في جسد المسيح يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فروح الله حل في جسد يسوع المسيح زي ما جه الملاك وبشر عذراء مريم وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذا الروح القدس حل في جسد المسيح البشري المأخوذ من العذراء مريم تجلى فيه زي ما في القرآن الله تجلى في الجبل تجلى ربك للجبل ورآه موسى فصار صعقا وتجلى الله في الشجرة وتكلم منها لموسى إذا الله تجلى في جسد المسيح البشر والبشر أسمى من الحجر والشجر الحجر في الجبل والشجر في النبات والبشر أرقى من مملكة الجماد ومملكة النبات فتجلى فيه الله ظاهرا روح الله في يسوع المسيح عشان كده القرآن قال إنما المسيح وعيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويمكن يقول لك منه يعني زي آدم نفخ فيه من روح لا ده في الحديث القدسي اللي أنا قريته أدي من شوية يقول لك آه المسيح كلمة الله وروحه نعم. مش روح منه نعم.
روحه الروح الذي تجلى في جسد الإنسان وتمجد ورأيناه ده معنى أنه هو الروح المسيح وروح الله نعم شكرا أتسابونا عفوا أدمن اتفضلي حضرتك الميكروفون معاكي ويا ريت السؤال وهيكون ده السؤال الأخير عشان الوقت
حاضر يا احمد عارفه الوقت بيجري لكن بنستمتع بالحلقه معاكم وناخد اخر اخر سؤال من فرحه ومسك الختام زي ما بيقولوا معاك يا فرحه السؤال
اهلا اهلا بيك يا حنا السلام عليكم أه الحقيقه انا عايزه في سؤال محيرني شويه السؤال أه بيقول كده لو كان اسرافيل موكل بالنفخ لاقامه الموتى فمين من الملائكة موكل بقبض الأرواح دي يعني أنا نفسي أعرف الإجابة دي إسرافيل موكل بإقامة الموت طب اللي بيقبض الأرواح مين شكرا
آه شكرا جزيلا آه الحقيقة أنه المتحدث والمفسر أغفل آه اللي بيقبض الأرواح طب هو اللي بيقيم الارواح اسرافيل انا عمري ما سمعت على فكره عن اسرافيل ده انا سمعت عن اسرائيل اللي هم اليهود يعني فقصده بقى ان اسرافيل يعني اليهود هم اللي هيقيموا الارواح ما اعتقدش يعني. اسرافيل اول مره نسمع عنه ما وردش في الكتاب المقدس ولا في التوراه ولا في الانجيل ولا صحف الانبياء ولا اي حاجه عن اسرافيل المهم مش ده موضوعنا لكن القران يذكر ملاك اللي بيقبض الارواح وده ملاك مشهور في في الفلكلور الشعبي بشده يعني ماخوذه من القران طبعا في سوره السجده ايه 11 يقول قل يتوفاكم ملك الموت وقال ملك الموت واسمه ده القرطبي بقى بيفسر الايه دي يقول واسمه عزرائيل ومعناها عبد الله عزرائيل واظن في الفلكلور الشعبي والكلام البلدي في الناس عزرائيل جاك عزرائيل الموت مش كده آه عزرائيل آه لم يذكر في الكتاب المقدس انه ملاك الموت آه لكن القران بيحب يحط كده حاجات غريبه عموما عموما هنا وضوح ان الروح كان يعرفه المفسرون أكثر مما يعرفه نبي الإسلام نفسه نبي الإسلام ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا طب ربنا يزود العلم لا ما فيش ولكن المفسرون ولكن المفسرين اجتهدوا واستطاعوا أن يعبروا عن الروح إنها النفس البشرية إنها أرواح ملائكة انها روح المسيح روح الله عموما اللي انا عايز اوصل اليه من كل هذه المناقشات هي هل تعرفت على الروح القدس يا عزيزي هل تعرفت على الروح القدس سؤال مهم جدا ويا ريت الجلسه ديت والحلقه ديت تكون سبب بركه لان تتعرف على روح الله الله خالق المسيح كلمة الله المتجسد فدى ومن بعد الفداء إلى يوم الساعة قيام الساعة هو ده عمل الروح القدس في العالم والإنسان الذي لا يعرف الروح القدس لا يعرف الطريق الصحيح الإنسان الذي لا يعرف عمل الروح القدس في حياته يبقى حرم نفسه من عمل المسيح وعمل الفداء وعمل الخلاص ويستحيل على مثل هذا الإنسان أن تكون بينه وبين الله علاقة لأن اللي بيعمل العلاقة مع الله هو الروح القدس طب إذا كنت ما تعرفش الروح القدس والحقيقة أن في الكتاب المقدس بيذكر في أعمال الرسل أن بولس الرسول في رحلاته التبشيرية وصل إلى مدينة اسمها أفسس فلقى هناك بعض الناس اللي بيقولوا إن هم بيتبعوا المسيح فبيمتحنهم بيشوفهم ايه ال... يعني وصلوا لحد فين يعني قال لهم طيب انتوا قابلتوا المسيح قالوا له اه قال لهم طيب تعرفوا الروح القدس قالوا ايه آه قال لهم الروح القدس قالوا نعم يا جماعه حاجه اسمها الروح القدس قالوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس ايه الروح القدس ده ومن هنا ابتدا يحدثهم عن روح الله العامل في النفوس روح الله الذي يرشد الناس روح الله الذي يقود الخطوات عشان كده الكتاب يقول وجميع الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله المحبوبين ومن هنا بدا يبشرهم عن عمل المسيح ده المسيح قال للتلاميذ لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الأعالي قوة من الأعالي لأنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم والسامرة وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض الروح القدس هو العامل في العالم النهاردة فلما تحرم نفسك من الروح القدس يبقى أنت مش هتقدر تعرف الطريق الى الله بكل اسف شديد محمد لم يعطي معرفه للروح القدس ولم يتكلم عن الروح القدس ولم يرشد الناس الى قبول الروح القدس عشان كده الناس ماشيه في طيار بعيد تاني نفساني جسداني اشباع للغرائز وليس في طريق الله طريق الله يبتدي من عمل الروح القدس في القلب الروح القدس بيبكت الانسان على الخطيه الروح القدس بيقود الانسان للصليب عشان الفداء والكفاره والغفران الروح القدس بيطهر حياه الانسان من الداخل وينقيها لان الروح القدس بيعطي القداسه الروح القدس بيرشد الانسان طول الطريق الى الله والى معرفه الخير الروح القدس يعمل في الانسان بقوه عشان يؤدي شهاده قويه لله ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا شهودا يشهد لربنا يتكلم بجرأه يتكلم بشجاعه يشهد يعني زي واحد في المحكمه شاهد في شهود اثبات وفي شهود نفي والقاضي بيحكم بناء على كلام الشهود بيقتنع بانه كلام اقوى ويحكم في القضيه احنا شهود اثبات لله ان الله موجود ان الله محب انه ارسل المسيح مخلص وفادي أن الله فاتح أحضانه للبشر لكي يأتوا ويرجعوا إليه نحن نشهد بذلك ولو أدى الأمر إلى القتل لعلكنا سمعنا في الحلقة الماضية اختبار الشيخ أحمد لما بيتكلم عن أبوه وقال إن أبوه شيخ وانه ما عرفش يجاوب على سؤال رضاعه الكبير رضاعه الكبير سؤال مخزي مخزي نعم. لكل من في الاسلام ويا ريت تقروا عنه تعرفوا المشاهدين تعرفوا حاجه اسمها رضاعه الكبير هي مرت كده في اختبار احمد من غير ما يعرفه لكن انا احب اقولها لكم ببساطه كده وبتركيز وبعيد عن الحرج لما النبي محمد لغى البنوة والتبني من الإسلام حتى يستطيع أن يأخذ زوجة ابنه زيد ابن حارثة لغى البنوة فنشأت مشكلة في بيوت المسلمين آه لأنهم كانوا متبنيين أولاد كتير نعم ففي واحد اسمه أبو حذيفة كان عنده ابن متبنى اسمه سالم فلما اتلغى التبني قال لمراته الواد ده ما يخشش تاني هنا قالت له ليه ده ابننا لا قال لها 40 سنه ويانا قال لا مش ابننا ولا حاجه ما اتلغت البنوه طب وبعدين فراحت للنبي قالت له عندنا مشكله نعمل ايه قال لها لا انا هخليه ابنك قالت له ازاي قال لها مش الرضاعه اللي بيرضع بيبقى بياخد النسب يعني ويحرم عليه الزواج احنا عندنا كده في العرب ايه قال لها خلاص رضعيه يبقى ابنك قالت له ده ده كبير يا رسول الله ده متجوز رضعيه رضعيه قال لها الا تعلمي انني اعرف انه كبير اذهبي رضعيه فروحت الوليه ورضعته بعد كده ابو حذيفه اتبسط وبقى مبسوط قوي يا عم ده رضع مراتك هو ماله بس بقى ابنها سؤالي الذي يتحدى الكل هل احد من المسلمين يقبل هذا ان واحد يخش على الراجل يقول له انا ابنك يقول له ابن منين يا ابني احنا نعرفك قالوا لا ويجي داعس على مراته ويجي راضعها وياخد منها عشر رضاعات مشبعات لا طيب نسخت الى خمسه خمس رضعات مشبعات قبل ما تاكلها الدابه اللي في البيت ما دي كانت صوره نزلت كما تقول عيشه والرسول وهو مريض فكانوا كاتبينها على ورقه وراحت الورقه تحت الايه السرير فيها عشر رضعات مشبعات يعني مش رضعه كده على الماشي لا فاتت الداجن نعزه او نعجه وكلتها وطبعا هنا علامه استفهام كبيره اين ذهبت ايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون زي خلي المعزه تاكل الورقه مخرج عايز كده هي كده المهم فهل تقبل ان واحد يخش على البيت لمراتك او اذا كنت شاب واحد يخش على امك او اختك عشان يبقى اخوك يرضع امك وهو راجل كبير او يرضع اختك امور صعب ان ربنا يوحي بها ويشرعها هذه رضعات امور مخزيه للغايه هذا الشاب سال ابوه قال له احنا عندنا حكايه رضاعه الكبير ابوه شيخ قال له مالكش دخل بالكلام ده لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسيئكم ايوه هي بتسيء صحيح بس لازم تتعرف وكانت النتيجه ان الرجل اخذ يبحث فلم يجد حلا الا انه ياخذ القران ويرميه في الزباله انا ما بهاجمش القران انا بحكي اللي حصل والراجل حكاه
نعم هو حد يفكر ان انا بهاجم القران لا كل انسان بيحترم دينه وبيحترم كتابه واحنا بنحترم كل انسان لكن ده القصه اللي اتقالت كده وقبل المسيح واعتمد وشهد للحق لاخوه الصغير رغم ان الضريبه كانت عاليه فقد حياته شهود والراجل بيشهد اللي حصل والجميل انه راح يشهد لعمه يقول له احنا مسامحينك نعم وبنتمنى خلاصك وبنصلي لك امين امين هذا هو عمل الروح القدس في حياه الانسان يعطي تغيير وحياه جديده وحياه مقدسه ويعطي الانسان قوه للشهاده ليشهد للحق اخي واختي المشاهدين تحبوا وتتمتعوا بعطيه الروح القدس ده امتياز دي نعمه يا ريت كل واحد فينا دلوقتي اللي يشتاق من قلبه يعرف نعمه الروح القدس وياخد نعمه الروح القدس يستطيع ان هو يرفع صلاه معايا ومش مهم انت اصلا مسيحي او مسلم او درزي او ملحد اي حاجه الله بيحب الكل لان هو اللي خلق الكل فتقدر ترفع طلبه معايا من قلبك لو انت عايز قول له يا الهي وخالقي ومدبر حياتي يا من عرفتني الان دور الروح القدس وعمل الروح القدس اللي ما سمعتش عنه قبل كده الان انا بفتح قلبي لهذا الكلام وبفتح قلبي لقبولك يا روح الله لتحل فيا تبكتني على كل خطيه ارتكبتها في الماضي لتقودني الى الصليب حيث الدماء كفاره عن خطاياي لتمحو كل ماضيه اديني بدء جديد اديني قلب جديد اديني روح جديد اديني حياه جديده قدس اعماقي واضبط غرائزي وطهرني بالتمام ويعطني كلمه حيه للشهاده لاشهد لحبك واشهد لعملك واشهد لنعمتك اقبل صلاتي الضعيفه وانا اعلم انك تحبني وتستجيب لي اشكرك اشكرك مقدما لاجل استجابتك ولك كل المجد امين امين امين يا احبائي اشكركم والى اللقاء في حلقه اخرى تفضل عزيزي شكرا يا تسابونا شكرا لجميع الموجودين أحبائي من المشاهدين أعزائي الموجودين معنا في البالتوك هل عرفت من هو الروح القدس؟ هل الروح القدس يعمل في حياتك؟ هل سمحت له أن يعمل في حياتك؟ جرب حاول اطلبه مكتوب اسأله تعطوا اسأل مكتوب اقرأه يفتح لكم خبط على باب قلبك وافتحه لرب المجد يجي فيه شوف أبديتك تكون فين جناب القمص اتكلم هل أنتم على استعداد لقبول الروح القدس هل أنتم عارفين هتقضوا أبديتكم فين فلو سمحتم فكروا في الموضوع وراجعوا كل اللي سمعتوه وناقشونا فيه إن كان في حاجة غلط ومن غير مراجع واجهونا بيها نشكركم على حسن استماعكم وتواجدكم معنا صلواتي ليكم الرب يبارككم السلام والنعم